عرش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق اليوم بإذن رب تبارك وتعالى نلتف مع آية ذكر الحكيم من سورة المائدة من الآية السادسة والأربعين إلى الآية الخمسين من نفس السورة في حقيقة الأمر النهاردة إن شاء الله في صفحة اليوم لو تتبعنا الآية السادسة والأربعين من قوله وقفينا على آثارهم صفحة اليوم ما فيهاش فرش احنا متفقين سويا ان لما بنتناول رواية ورش او قراءة من القراءات او رواية من الروايات فكل قراءة او رواية تنقسم الى اصول والى فرش واتفقنا سويا ان الاصول ما هي الا دراسة القواعد الخاصة بالرواية او بالقراءة اما الفرش فهي كلمات تنفرد بها القراءة او الرواية كنحو فتبينوا فتثبتوا هنالك تبلو كل نفس هنالك تتلو كل نفس إلى آخره الشاهد أن في صفحة اليوم مفيش عندنا أي فرش لكن طبعا بلا شك طبعا عندنا أصول عندنا القواعد فلو تتبعنا مع بعض كده الآية 46 آه عندنا قوله تعالى آثارهم آثارهم عندنا مد البدل ولا ننسى تقليل الألف قولا واحدا آثارهم آثارهم آثارهم إذا قرأت بالقصر وبالتوسط وبالإشباع ولكن التلاتة تثليث البدل ده تم على تقليل الألف قولا واحدا والسبب بسيط جدا لو بصينا للكلمة لأن الألف المادية جاء بعدها راء متطرفة مكسورة طيب لفظ التوراة من الألفاظ اللي اتكلمت فيها في باب الفتح والإمالة فهي مقللة لورش قولا واحدا عندنا وآتيناه الإنجيل لا ننسى البدلات لا ننسى مد البدل الإنجيل النقل كما هو معلوم كلمة هدى ونور وأيضا وهدى وموعظة عندنا حال الوقف على لفظ هدى فيه الفتح والتقليل حال الوقف عليه هدى هدى لماذا؟ لأنه من الأسماء هاتوا التثنية بتاعت الاسم هدى هديان فتحولت الألف إلى ياء فإذا فيها الفتح والإيه والتقليد ولكن مش ممكن يبان فيها بعض فنيات الأداء وآتيناه لو قرأنا آتيناه بالقصر وقفت على هدى وهدى اللي في الموضعين هقف بالفتح وارجع أجيب التوسط وقف عليهم بالتقليل خلي بالكم بقول بقف وبعدين ارجع اجيب الاشباع واقف عليها بالفتح والتقليل طب انت ليه بتقول نقف لأن في الوصل مفيش حاجة في الوصل هيرجع تنوين مش هيبقى فيه ألف في الوصل هيبقى تنوين مفيش ألف خلاص طيب لا ننسى برضو في الآية 47 ما عندناش إلا النقل وليحكم أهل الإنجيل خلاص كده عندنا الآية 48 ما فيهاش شغل كتير ما فيش فيها غير ولا تتبع أهواءهم النقل آه، عندنا ولو شاء الله لجعلكم طبعا ميم الجمع ولكن ليبلوكم فيما آتاكم كلمة آتاكم دي تهمني قوي ليه بقى لأنه اجتمع البدل مع ذات الياء والاتنين في كلمة واحدة احنا تعودنا البدل لوحده ودايما ذات الياء اللي فيها فتح وتقليل بتبقى في كلمة تانية لا الاتنين في روح واحدة الاتنين في كلمة واحدة آتاكم يعني لما أقرأ بالقصر هفتحتاكم ولو قرأت بالتوسط هقللها ولو قرأنا بالإشباع هفتح وقل طيب بس احنا عايزين نتكلم بشكل علمي آتا آتاكم دي سيبكم من الضميركم هي أصلها آتى فعل طب انسبوا لنفسك أو هنسبوا لنفسه اهو آتى آتيت فتحولت الألف إلى ياء إذا فيها فتح وتقليل ماشي فاستبقوا الخيرات لا فاستبقوا ها عايز أسمع الخيرات ترقيق الراء عندي بقى أصل من الأصول مهمة قوي كتير كنت بتكلم فيه قبل كده في الصور الأول وأنحكم وأنحكم طبعا ده التقاء ساكنين عرفت منين أنه التقاء ساكنين كلمة أن وكلمة إن دايما حروف مبنية على السكون يعني ساكنة الأصل فيها النون ساكنة فإن اعتراها حركة لو جات لها حركة أنحكم يبقى على طول أعرف أن الحركة اللي حدثت ها هنا حركة خاصة بالتقاء الساكنين خلي بالكم من اللفظة اللي أنا بقولها التقاء ساكنين إذا عندي ساكن أول وعندي ساكن تاني الساكن الأول يتمثل في النون والساكن التاني بعض الناس بيقولوه صح وبعض الناس بيخطئوا فيه الساكن التاني في ناس بيقولوه همزة وصل دي إجابة غلط يبقى الساكن الأول النون والساكن التاني همزة الوصل دي إجابة خطأ إنما الإجابة الصحيحة أن الساكن الثاني هو الحاء طب يا عم الشيخ ليه انت قلت ان إجابة همزة الوصل غلط لأن لما بنيجي نصل أي كلمة بكلمة أخرى والكلمة التانية اللي هوصلها بيها ديت فيها همزة الوصل همزة الوصل تسقط يبقى أنت إزاي تذكر حرف ساقط أصلا كيف يذكر حرف لا نتلفظ به صح ولا لأ يبقى وأنحكم هنا التقاء ساكنين حفص عن عاصم يكسر الساكن الأول ورش عن نافع أسأل سؤال قبل ما أقول ورش هو ده فعل ولا مش فعل أحكم آه فعل طب همزة الوصل أبدأ بيها إيه هتضمها ليه عشان تالت حرف مضموم اللي هو الكاف طالما انك بدأت بالفعل همزة الوصل بتاعته مضمومة وتالت حركة فيه مضمومة يبقى التقاء الساكنين هيتم تحريكه بالضم ودي قاعدة عند ورش وأنحكم وأنحكم وأنو وأنحكم ماشي الكلام دي كنت حبيت بس ايه انوه واكد عليه طيب نسمع بقى للتلاوة وبعدين ان شاء الله اسعد باتصالاتكم ان شاء الله وباكد للمرة الاخرى نفسي اخواني المبتدئين يتصلوا ما يخافوش عشان دايما بأبلغ بهذا الكلام في ناس يقول لك الشيخ هيحرجنا انا لسه مبتدئ اتصل اتصلي ما تخافش ما تخافيش احنا هنا بنعلم الناس خلاص امال هنتعلم امتى طيب نستمع للتلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم وقفينا على آثارهم آثارهم على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم آتاكم آتاكم, آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن
يسألوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما حكما لقوم يوقنون بارك الله فيكم إيه لو لاحظتم ان انا كنت بقف على العرض بتعمد طبعا الوقف على العرض خصوصا الايات اللي فيها بدلات فطبعا اخر وجه بجيبه في البدل الاشباع فيتطلب مني وانا بجري بقف على المد العارض في اخر وجه بجيبه مع البدلات بقف باشباع المد الايه العارض للسكون آه يعني مثلا في آية وقفينا على آثارهم وأنا بقرأ بمد البدلات لما وقفت على وموعظة للمتقين أشبعت الإيه المد العارض للسكون طيب كلمة الفاسقون برضو وقفت أشبعت المد العارض للسكون وأديت طبعا كل المضود العارضة بوجه الإيه الإشباع بأكد على آه قضية الفتح والتقليل بيتحقق وقفا بأكد على الفتح والتقليل اللي بيتحقق ايه وقفا بس أكد عليها بعد ايه تلقي هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أم منى ماشي أوصل التلفزيون بس
هتقرأي بقى أعوذ بتقرأي بوجه إيه يا بالله أم من منى الشيطان الرجيم أم منى وقف هتقرأي هتقرأي بثلاثة البدل أم بوجه التوسط إيه، أنا هاخد ثلاثة البدل عشان أتعلم يعني أكثر طيب تفضلي يا أم منى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفينا على آثا- آثارهم بعيسى بن مريم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى بس خلي بالك نعم انت ليه عملتي فيه هدى ليه عملتي صلة للهاء الهاء ما فيهاش صلة آه لا ما فيهاش أنا اللي أخطأت بس وبعدين في حاجة انت أيوة.
هتجمعي هتجمعي بالآية ولا هتجمعي بالوقف
اه الجمع آه، أنا كنت إيه، هجمع كنت هجمع بال... بالآية اه عشان كده خدت ال- مد البدل في آثارهم اتنين اه وأتيناه اتنين وأخدت هدى وقفت عليها فوقفت بالفتح و- وقفت على ايه بالفتح على هدى على هدى تمام طيب آه.
ده كده على قصر البدل بس عايز اكد على ملاحظة بس لكي يطمئن قلبي آثارهم انت قصرت البدل في آثارهم صح اه ومع- ومعاه التقليل في ال- الألف الله يفتح لي كده اللي عايز اتأكد منه ارجعي بقى تاني يلا هاتي التوسط
اه يعني إن ده تقليل آه، آه، قولا واحدا آه، ماشي وقفينا على آثارهم بعيسى بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة هم.
وآتيناه الإنجيل فيه هدى هم.
فيه هدى لا، خلي- خلي بالك يا- يا أم ونور منى.
ومصدقا لما بين يديه ام منى اه اجيب ال- الاشباع اه بس بقى انت ليه انت ليه بتعملي لسه الصله للهاء في خطا لسه بيحصل فيه هدى اه.
انتبهي اليه لان ده خطا اه ما فيش صله للهاء هنا لا مفيش صلة اه ارجعي يلا هاتي الاشباع حاضر وقفينا على آثارهم على آثارهم بعيسى بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراه مم.
من التوراة وهدى و... طب هنا ه... في هدى التانية دي أعمل أخدها ب- برضو بال خلي بالفتحة.
بالك انت مش اخر وجه جايباه الاشباع
آخر حاجة الإشباع أه يبقى طالما انك جايبه اخر وجه الاشباع لما يبقى تقفي التقليل على هدى تقفي على يبقى بايه الاتنين. يبقى الفتح والتقليل طب انت عملتي دلوقتي الفتح في الاتنين ووصلتي عادي أه ترجعي بقى تجيبي التقليل بتاعهم هدى هدى آه.
ونور ومصدقة يلا هاتيها أه يعني أنا دلوقتي آه، أخدت الفتح ال- الأول مم.
وبعد كده مع الإشباع هجيب بقى هجيب التقليل بعد كده تمام كده أه من أول هدى بقى بالظبط من موطن الخلاف أه هدى مم.
هدى ونور ومصدقا لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى مم.
وهدى وموعظة للمتقين بارك الله فيك يا أم منى أحسنت وليح وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل مم.
بما أنزل الله فيه مم.
ومن لم يحكم بما أنزل الله بما أنزل الله فأولئك فأولئك هم الفاسقون أحسنتي بارك الله فيك بارك الله فيك معنا الأخت شيماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا خيرا جزاك تفضلي يا أخت شيماء من أول وأنزلنا
أبدأ من أين؟
اه ابدأ من الآية 48 وأنزلنا إليك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه مم.
فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله بما أنزل الله مم.
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك عما جاءك من الحق نعم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أمة أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم مم.
ولكن ليبلوكم فيما آتيكم مم.
فيما آتاكم مم.
فيما آتيكم مم.
فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات مم.
فاستبقوا الخيرات مم.
فاستبقوا الخيرات تمام إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم لا خلي بالك من الهمزة فينبئكم
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون مم.
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بارك الله فيك يا أخت شيماء جزاكم الله خير أحسنت معنا الحاجة أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة شيخنا الجليل الله يكرمك يا حاجة أم أحمد بارك الله فيه الله يكرمك الله يكرمك يا رب آه نبدأ وأنزلنا نفس الآية وأنزلنا إليك الكتاب حاضر هنقرا بوجه إيه بالإشباع تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طب يع- يعني معنى كده المد العارض للسكون هقف عليه بكام آه المد العدد السكون هقف عليه ب- عادي بالإشباع بالإشباع يعني على ستة مرة واحدة بس بالظبط كده أيوه يلا تفضل أعوذ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مم.
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك مم.
عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم مم.
فاستبقوا الخيرات إلى ها؟
الله الخيرات نعم نعم فاستبقوا الخيرات مم.
إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض عن بعض ما تولوا فاعلمن ما يريد الله أن يصيبهم أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بس بس خلي بالك واضح انك متأثرة بخلف عن حمزة نعم طيب ما عشان كده قلتي لقوم يوقنون نعم نعم نعم نعم حاضر حاضر يلا.
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون نعم بارك الله فيك بارك الله فيك شيخنا الجليل الله يكرمك سلام عليكم السلام معنا أحمد السلام عليكم يا أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلا يا أحمد إن شاء الله جمعا بالوقف إن شاء الله ماشي يا أحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفينا على آثارهم بعيسى وقفينا على آثارهم بعيسى وقفينا على آثارهم بعيسى بعيسى إذا يا أحمد أنت ربطت البدل بالوقف على لفظ عيسى نعم طيب وترتب على قصر البدل في لفظ عيسى فتح فتح ذات الياء نعم طيب وعلى التوسط تقليل ذات الياء وعلى الإشباع فتح وتقليل اوصل يلا
بعيسى اه يلا أكمل بعيسى بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة من التوراة من التوراة من التوراة بس بص يا أحمد أنت أنت عايز تقرأ وعايز تبقى محترف صح؟
نعم طيب ما كانش ينفع تعمل اللي انت بتعمله ده ليه بقى لان كنت لازم توصل بآثارهم كبدل وتربطه بالتوراة وتجيبه 2 4 6 في التوراة وترجع تاخد آثارهم بالتوسط وتروح على التوراة بكام بأربعة وستة وبعدين تاخد آثارهم بالإشباع وتروح على التوراة بكام بستة وصلت نعم يلا احنا احنا هنعتبرها نمشيها بس ماشي.
خلي بالك المرة الجاية إن شاء الله يلا وآتيناه
وآتيناه الإنجيل الإنجيل مم.
الإنجيل فيه هدى وآتيناه الإنجيل فيه هدى مم.
وآتيناه الإنجيل فيه هدى وآ فيه هدى مم.
فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون بارك الله فيك يا أحمد أحسنت طيب معنا الأخت شيماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت شيماء
أقرأ 148 اه إن شاء الله وأنزلنا
إن شاء الله بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك إليك الكتاب بالحق مصدقا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أم- أمة واحدة أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم لي ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الخيرات طب فاستبقوا الخيرات مم.
الخيرات الخيرات مم.
وآتيكم فاستبقوا بس استني بس الخير- است- استبري عليا آتاكم مفيش واو
مش يلا صح. آت- آتيكم فاستبقوا الخيرات مم.
الخيرات مم.
آتاكم آتاكم فاستبقوا الخيرات
مم.
إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون تختلف أجيبها معلش يا شيخ نبيل.
اه هتجيبيها بقى 2 4 6
اتنين أربعة ستة ولا عشان وقفت على البدل بس- بالإشباع في الآخر فأجيبها بالوجه الإشباع بس ممكن تعتبريها لو انت بتجمعي بالوقف هيعتبر مقطع لوحده فمعناه ان تجيبي تختلفون 2 4 6 ده لو بتعتبريها مقطع لوحده اما لو انت بتعتبريها مربوطة بآتاكم فاستبقوا الخيرات خلاص يبقى معنى كده تقفي على تختلفون ستة قولا واحدا
مش هجيبها قصر وسط إشباع عشان أنا وقفت على الخيارات طيب انت هتجمعيها دلوقتي مش مش بتجمعي بالوقف اه طيب يبقى معنى كده إلى الله مرجعكم جميعا مقطع لوحده يبقى تختلفون تقفي عليها لوحدها 2 4 6 يلا
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون تختلفون بما كنتم فيه تختلفون بارك الله فيك أحسنت فيك الله بارك الله يكرمك معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم الله يبارك فيك سيدي حسن الله يبارك الله فيك يكرمك تفضل أخي سيدي الكريم كريم نبقى الانتظار كثير بالتليفون على الأوجه اللي تقرأوا فيها بالتطويل كثير كثير بالتليفون نبقى حب الإمكان أن نقرأ بالتوسط ل- باش نساووا أكثر أخوان المؤمنين وباش يساهموا نبقى منتظرين كثير كثير كثير اتصال بكم صعب م- معذرة أخي الكريم على آه، الإطالة صعب جدا سيدي الله يبارك فيكم في بيت ذي بيت سيدي الكريم التوراة الت- التاء والصلاة والزكاة هل فيها قولا واحدا الوقف في الثلاث- الثلاثة أليفات أي نعم أخي الكريم نقف نعم.
أ- أتقصد التاء أم تقصد الألف
لا إذا وقفت على الصلاة أو الزكاة التاء المربوطة هل فيها قولا واحدا ثلاثة أليفات
آه إذا وقفت عليها نعم نقف علي بها ثلاث ألفات إن كنت تقرأ أخي الكريم بحسب ما مقدار مد البدل
آه.
على قدر مد البدل وبعدين لا تقل الزكاة الصلاة قل الزكاة الصلاة
آه يجوز أن نقف عليها بألف يجوز
بألف أم بهاء تقصد أي بأ- بألف, بألف يعني وقف عرض للسكون هل يجوز أن نقف عليها ب... ب... ب... بحركتين الصلاة أي, الزكاة أي نعم ب- بمقدار نعم.
البدل أنت تقرأ بتوسط البدل آه آه ف- فتقف أنت تقرأ بوجه إيه لا أنا أكلمك عن عن رواية قالون قالون عن رواية قال- قالون على لكن هل قالون يجوز لي هاي قانون هل يجوز لي أن يقف عليها بح- بحركتين
أ- تريد أن تت- تسأل عن رواية قالون عن الإمالة أم على المد العارض لا على المد العارض التاء على المد العارض فقط أ- أنت تقرأ بقالون فلك مطلق فلك المطلق وجه مطلق لقالون لك القصر آه.
والتوسط والإشباع بمقدار بمقدار ألف ألفان ثلاث آه.
ألفات آه, آه, لا، آه, آه على ليس رواية بيقف.
قالون آه نعم جزاك الله خير نعم نعم أنت تقرأ بقالون اي ح- حبيت استشيره برا احنا عندنا قراءة على توردنا عن شي- عن شيوخنا هنا الوقف عليه بثلاث الفات قولا واحدا قالوا ان الوقف التاء المربوطة قولا واحدا ثلاث الفات حبيت استفسر معك سيدي لا أخي الكريم ما فيما يلزم الثلاث ألفات ومن آه، الله قال يجزيك بهذا خير.
فليأتنا بدليل الله يبارك فيك الله يبارك فيك من قال بالثلاث ألفات قولا واحدا فعليه بالدليل الله يبارك إنما فيك.
جاز فيها الألف والألفان والثلاث ألفات اي بارك الله فيك بارك الله فيك الله يبارك فيك سيدي تفضل أقرأ إن أخي شاء الله؟
تفضل اقرأ من أول وقفين من مطلع الصفحة نعم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا مم.
مصدقا لما بين يديه من التوراه مم.
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور فيه هدى مم.
فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى نعم وهدى وموعظة للمتقين بس فخم الظاء وموعظة ظا ظا نعم نعم نعم سيدي وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه مم.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا نعم
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع بس هذا وقف لا يجوز لما نعم، نعم، تقف نعم.
وتقول ولا تتبع هذا وقف مطلق نعم نقف نعم سيدي نعم سيدي نعم.
الكريم الله يجزيه خير فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم مم.
نعم يجوز ولا تتبع نعود أكمل ولا تتبع نعم أهواءهم نعم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا مم.
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم نعم
فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نعم
وأنحكم بينهم بما أنزل الله مم.
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض نعم عن بعض ما أنزل الله إليك مم.
فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم نعم
وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بارك الله فيك أخي الكريم الله يبارك فيك سيدي معذرة سامحني سيدي الكريم الله يبارك الله فيك يكرمك يا أخي بارك جزاك الله الله فيك خير طب الحين تلقي اتصالات أخرى آه. طيب السلام عليكم يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا محمد من من أين إن شاء الله من مطلع الصفحة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة من التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة مم.
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة مم.
مصدقا لما بين يديه من التوراة مم.
مصدقا لما بين يديه من التوراة مم.
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا نعم.
مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى نعم.
وآتيناه الإنجيل فيه هدى مم.
وآتيناه الإنجيل فيه هدى فيه هدى فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة وموعظة للمتقين للمتقين وهدى وموعظة للمتقين بس برضو خلي بالك يا محمد نعم ان اتيناه كانت لازم تتربط مع للمتقين نعم صح ولا لا نعم طب يلا بارك الله فيك بس خلي بالك من ايه نفس الكلام اللي انا نبهت احمد عليه خلاص يا محمد بارك الله فيك وجزاك الله خيرا معنا ام عبد الرحمن من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أكمل ولا أ- اكملي وليحكم اهل الانجيل
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذر ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق مم.
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم نعم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات بس انت جبت اشباع إلى البدل الله- خلي بالك انت جبت اشباع البدل صح اه جبت اشباع البدل على الفتح فقط
على ايه؟
جبت اشباع البدل على فتح ذات الياء فقط
يعني جيب مع الفتح والإمانة اي نعم هاتي بقى مع الاشباع التقليل
ولكن ليبلوكم فيما آتيكم مم.
فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بارك الله فيك يا ام عبد الرحمن معنا متولي السلام عليكم وعليكم السلام يا متولي ازي حضرتك يا شيخ محمد الحمد نقرأ لله منين ان متابع.
شاء الله ابدأ وأنحكم بينهم حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بارك الله فيك يا متولي أحسن جزاكم الله خيرا خيرا جزاك يا متولي طيب إن شاء رب تبارك وتعالى في الحلقة القادمة كان آه، هنا المخرج وده كان آخر اتصال معنا اليوم فإن شاء رب تبارك وتعالى في الحلقة القادمة هنتواصل سويا مع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من الآية الحادية والخمسين إلى الآية السابعة والخمسين من سورة المائدة آه، وإن شاء رب تبارك وتعالى آه، إن شاء الله الجدول اللي وعدتكم به آه، اللي به قصر وتوسط وإشباع البدن وما يترتب عليه إن شاء رب تبارك وتعالى آه، به فوائد كثيرة وجمة إن شاء الله آه، نتدارسها سويا من الحلقة القادمة إن قدر لي البقاء واللقاء جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع لرواية